الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في موقع ومنتدى الحور العين أن يقدموا لكم هذه المادة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته آمين آمين آمين أما بعد فإخوتي بالله فإخوتي في الله ينبغي على كل مسلم منا أن يعتز بدينه وأن يفتخر بإسلامه وأن يقتصر على ما حده الله عز وجل في دينه وما عينه رسوله يأخذ الدين كما أنزل من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة فيه ولا نقصان وعلى كل مسلم ألا يكون إمعا يتبع كل نعرة تخرج هنا أو هناك أو هناك لا بل لابد أن يكون شخصيته بمقتضى شريعة الله عز وجل حتى لا يكون تابعا بل يكون متبوعا وحتى لا يكون متأسيا إلا بالنبي بل يكون أسوة لغيره ديننا يا عباد الله يريد لنا أن نكون لنا شخصية لنا هوية نتبع ولا نتبع نقلد ولا نقلد إسلامنا لا يريدنا أن نكون بلا هوية ولا شخصية نسير من وراء كل زاعق وناعق وديننا كمل وغطى كل جوانب الحياة ولا يحتاج هذا الدين أن نتفلسف عليه أو نتمنطق عليه أو نزيد فيه أو ننقص منه أو نحكم فيه الأهواء والعقول القاصرة الناقصة قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين وقال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لا يكونن أحدكم إمعا تدري ما هو الإمعة هو الذي يقول لكل أحد أنا معك أنا معك يعني معاهم معاهم عليهم عليهم ملوش شخصية ذائب الهوية إمع يقول لكل أحد أنا معك وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الابتداع في الدين وبين لنا شره المستطير وعاقبته الوبيلة روى الشيخان في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي أحد يحدث عبادة في دين الله ليس عليها دليل في دين الله فهذا العمل باطل مردود عليه وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا بمخالفة المشركين وبعدم تقليد المشركين فقال فيما رواه الشيخان خالف المشركين وقال فيما رواه الترمذي في سننه وحسنه الألباني ليس منا من تشبه بغيرنا الأطعمة أو أنواعا خاصة من الأطعمة الفسيخ أنا لا أدري كيف يتفق البصل والفسيخ مع الجلوس في حديقة فيها ورود وزهور يعني تجمع بين القرنفل والفل والياسمين مع البصل والفسيخ فين الذوق؟ أين الذوق؟ يك- طبعا التعليق ده مننا صلى على المصطفى قال ويتناولون فيه أطايب أطايب الأطعمة أو أنواعا خاصة من الأطعمة لها صلة بتقليد قديم أو اعتقاد معين والشيخ لا يجاوب من هو الذي اخترع ما يعرف بيوم شم النسيم العيد ده أصله عند مين الجواب هذا عيد فرعوني يوم شم النسيم ده اللي اخترعه مين الفراعنة اللي ابتدعه من الفراعنة ومعلوم أن كمسلمين ليس لنا من الأعياد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة هو العيد الأسبوعي للمسلمين هل لنا أعياد سوى هذه الأعياد؟ ها؟ أجيبوني يا عباد الله في أعياد ثانية؟ لا عندنا حاجة اسمها عيد ميلاد عيد جواز عيد الأم عيد الحب فلنطين عندنا الكلام ده جماعة الحبيبة هيزعلوا دلوقتي بقى عندنا الكلام ده لا لا عيد أم ولا عيد الفلاح ولا عيد الأسرة ولا عيد الطفولة ولا عيد ال- الأم ولا عيد ال- ما عندناش الكلام ده. هو عيد الفطر وعيد الأضحى والجمعة مجازا يعتبر من الأعياد المتكررة في كل أسبوع للمسلمين من الذي اخترع عيد شم النسيم الفراعي يقول الشيخ عطية صقر رحمه الله كان للفراعين أعياد كثيرة منها أعياد الزراعة التي تتصل بمواسمها والتي ارتبط بها تقويمهم إلى حد كبير فإن لسنتهم الت- الشمسية يا رب العالمين آمين. إحنا عايزين الخير لكل الناس والخير في طاعة الرحمن وفي الإيمان به قال وكذلك العيد الذي سمي في العصر القبطي بشم النسيم كانوا يحتفلون به في الاعتدال الربيعي عقب عواصف الشتاء وقبل هبوب الخماسين هو كمان كم يوم هتيجي بقى الايه الخماسين والتراب والزعابيب والكلام وكانوا يعتقدون الجماعه الفراعنه كانوا يعتقدون ان الخليقه خلقت في يوم شم النسيم وبداوا في الاحتفال به عام 2700 قاف ميم قاف ميم يعني ايه قبل الميلاد قبل ميلاد مين قبل ميلاد المسيح عليه السلام وذلك في يوم 27 برمودا اسمها كده اه قال بقى لها برمهات ويقول لك امشير دي كلها اشهر فرعونيه المعروفه بالسنه القبطيه الى الان ويعتقدون ان يوم 27 برمودا ده هو الذي مات فيه الاله ست من الاله ست ده قال لك اله الشر وانتصر عليه اله الخير وكان هذا منذ خمسة آلاف سنة قبل الميلاد كما قال البعض يا أولاد الذين يبقى الفراعنة كانوا بيحتفلوا باليوم ده إنهم بيعتقدوا إن اليوم ده هو الذي انتصر فيه إله الخير على إله إيه؟ الشر وده يوم يأتي في الاعتدال الربيعي قبل هبوب ريح الخماسين وأنا لا أدري لماذا نقدس نحن كمسلمين ما قدسه الفراعنة ليه بقت عندنا النعرة فرعونية يقول لك فريق الكرة بتاعنا الفريق القومي فريق الفراعنة وعلى طول يطلعوا من الدور الأول هو عامل لي فرعون ده عامل ايده كده مكسح نازل يلعب وعامل لي كده راع طب هيجيب جون ازاي ده ده عنده كساح اصلا فراعنة ايه والباب ايه نحن مسلمون شرفنا سؤددنا كرامتنا أن مسلمين على رأس أمتنا محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين قل لي خوفوا من قرع من قرع يا راجل ده كلام ما هذا يا عباد الله ليه النعرة الفرعونية بقى صوتها عالي قوي قاعة من قرع قاعة خوفو طريق الفراعين مش عارف ايه ده ليه الفراعين لعنهم الله ووصفهم بأبشع الصفات في القرآن ففرحان بإيه نحن لسنا منهم ولا يشرفنا أن ننسب إليه اسمع ماذا قال الله تعالى في الفراعين قال تعالى في كتابه الكريم في سورة النمل الآية 12 في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فرحان عايز تنسيب لنفسك لشوية فسقة قال تعالى في سورة القصص آية 32 فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال تعالى في سورة الزخرف آية 54 فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين وصف ربنا الفرع الفراعين في القرآن في ثلاثة مواضع بأنهم فسقة وقال تعالى عنهم أيضا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ذكرها سبحانه مرتين في كتابه مرة في الأعراف في الآية 133 ومرة ثانية في سورة يونس آية 75 ربنا قال عنهم ثلاث مرات في القرآن فسقة ومرتين مجرمين في كتابه وقال تعالى في سورة المؤمنون آية 46 فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقال تعالى بشأنهم في سورة هود وأتبعوا في هذه لعنة ربنا بيلعنهم انت فرحان فرحان بالفراعين قوي اقول ايه اقول اللهم احفرك معهم عشان تتبسط اللي فرحان بالفراعين انا بقول اهو اللهم احشره معهم يلا عشان يتبسط وقال تعالى في سورة القصص وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين شفت الأوصار فقال تعالى في غافر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون ها؟ أشد العذاب خد بالك معنى كلمة آل إيه الأتباع آل يعني الأتباع آه الأتباع هؤلاء هم الفراعين الذين روعوا أنبياء الله آذوا خليل الرحمن إبراهيم في عرضه وأراد ملكهم أن يفجر بسارة إلا أن الله صانها وحفظها سجنوا يوسف عليه السلام أخاف الكليم موسى عليه السلام قال فرعون لأتباعه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي قال أنا ربكم الأعلى هذا فرعون قال فرعون لموسى عليه السلام وهو يهدده بالسجن لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين بالقرآن ده تاريخهم تاريخهم الحقيقي قول لي بقى أصل فلان أصل قرأ حجر بطيخ بطيخ ولا قرآن كل التفسيرات هذه لتاريخ الفراعين تفسيرات يقينية ولا ظنية ظنية القرآن يقيني ولا ظني يقيني خلاص ده الكتاب الوحيد الذي تأخذ منه الحقائق بيقين ومن بعد صحيح سنة النبي لأن النبي وصفه ربنا بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يبقى يا سيدي يوم شم النسيم ده أصله فرعوني كانوا بيحتفلوا به لأنه يوم الاعتدال الربيع ويزعمون إن ده اليوم اللي انتصر فيه إله الخير على إله الشر الست وده قبل الميلاد بخمسة آلاف سنة وقيل بألفين وسبعمائة سنة طب ايه علاقة ايه موضوع البصل والفسيخ بشم النسيم ايه الموضوع قال الشيخ عطية صقر رحمه الله رئيس لجنة الفتوى بالأزهر شرفه الله صلى على المصطفى خلينا في السليم قال وكان من عاداتهم في شم النسيم الاستيقاظ مبكرين لجماعة الفراعنة والذهاب إلى النيل للشرب منه وحمل مائه لغسل أراضي بيوتهم التي يزينون جدرانها بالزهور وكانوا يذهبون إلى الحدائق للنزهة ويأكلون خضرا كالملوخية والملانة والخص حد دلوقتي بيأكلوا خص وملانة كده وكانوا يتناولون الأسماك المملحة التي كانت تصاد من بحر يوسف وتملح في مدينة كانس اللي هي النهاردة أبو قير الحالية كما يقول المؤرخ ستريون وكانوا يشمون البصل ويعلقونه على منازلهم ومن حول أعناقهم للتبرك كانوا بيتبركوا بالبصل ده حاجة تقرف والله حد يتبرك بالبصل حد يعلق بصل في رقبته ادي الفراعنه ادي الفراعنه طب اشمعنى البصل يعني ما هو ده اللي معتقد عندهم برضه قال الشيخ عطيه رحمه الله واذا كان لهم مبرر للتمتع بالهواء والطبيعه وتقديس النيل الذي هو عماد حضارتهم فان في تناولهم لهذه الاطعمه الخاصه وبالذات البصل لا مبرر له الا الخرافه طب انت بتحب النيل وبتطبل له وبتعمل له وبتاع وبتقول لي مصر هبه النيل طبعا دي كلمه فاجره مصر مش هبه النيل مصر كل ما فيها من خير من عند من من عند الوهاب نيل ايه نيل ايه جاتك نيله الهبه النيل يا راجل يا راجل خليك عاقل فكر بتقول يا بني ادم ده ربنا من أسمائه الوهاب الوهاب كل خير نحن فيه أي مخلوق في خير من عند من؟ من عند الله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين من خالق النيل؟ الله من الذي أنزل المطر حتى يمتلئ النيل؟ الله من الذي يسيره ويحركه ويسكنه؟ الله ايه الكلام طب ياكلوا البصل ليه قال احد الباحثين ان احد ابناء الفراعنه مرض واشرف على الموت وحارت الكهنه في علاجه وفي ذات يوم دخل عليه كاهن نوبي ومعه بصله وامره بوضعها بالقرب من انف ولده المريض بعد تقديم القرابين لإله الموت حاجة تقرف إله الشر إله الخير إله الموت لكن عندهم برضو إله الهقص فراعنا بقى كل عبد يعبد عبد القطط يا راجل يقول لك القطة الفرعونية عبد العجل أبيس عبدوا الشمس يقول لك رع إله الشمس حورس مش عارف إله ال- إيه ده وبعدين وازع الأول يقول لك الفراعين هم أول من جاء بالتوحيد توحيد منين طب منين منين منين يا واد يا مؤرخ أنت يا عبقري منين أنت نسيت سعادتك إن مصر جاءها رسل وأنبياء ما سيدنا إبراهيم ده كان إيه ده أبو الأنبياء جاء إلى مصر يدعو إلى التوحيد الله هو سيدنا يوسف ده كان إيه عزيز مصر كان إيه نبي وبعث لأهله فجاءوا من البادية وفيهم يعقوب كان إيه نبي كان بيدعو لإيه يعقوب للتوحيد يوسف كان بيدعو لإيه للتوحيد موسى عليه السلام وهارون مش كانوا في مصر عيسى عليه السلام مش جاء إلى مصر أنبياء دول اللي احنا عارفينهم بس أنبياء كثر جاءوا إلى مصر تقول لي الفراعنة هم الع- توحيد مين هم الأنبياء دول كانوا بيعملوا إيه صلوا على المصطفى فأحد ال... أحد الباحثين يقول ابن فرعون مرض مرضا شديدا حار الكهنة في علاجه لحد ما دخله كاهن نوبي ومعه بصلة قال اجعلها بالقرب من أنفه فلما وضعها برئ الولد دي كلها أساطير برئ الولد وكان ذلك في بداية الربيع ففرح الأهالي بذلك وطافوا بالبلد والبصل حول أعناقهم كالعقود وحول معابد إله الموت يسموا إله الموت سكر أو سكر وبمرور الزمن حصلت خرافة أخرى إيه الخرافة الثانية المصرية؟ قالوا إن امرأة تخرج من النيل في ليلة شم النسيم يسمونها النداها الخرافة دي موجودة لحد النهارده صح؟ لا سيما في الريف لكن النداه النداه حاج فلان النداها نداهته فضل ماشي ماشي ماشي ماشي لحد ما راح رمسيس تايه ايه نداها نداها ايه يا مخبول انت نداها ايه دي خرافة فرعونية اه يقول لك، امرأة خرجت من النيل في ليلة شم النسيم يدعونها النداهة وكانت تأخذ الأطفال من البيوت وتغرقهم في النيل وقالوا إنها لا تستطيع أن تدخل بيتا يعلق عليه البصل يبقى البصل يوم شم النسيم إيه؟ حرز من النداهة معتقد عقيدة ادي شم النسيم يا بطل اصله عيد ايه فرعون الكلام ده الشيخ عطيه صقر نقل منه اجزاء من بحث لرجل اسمه محمد صالح كتبه في جريده الاهرام يوم 30 4 سنه 1962 الراجل برضه محترم الشيخ عطيه كعهدنا به كل كلمه يقولها ينسبها الى ايه مصدره الله يرحمه قال ثم حدث في التاريخ المصري حادثتان أولهما يتصل باليهود وثانيهما يتصل بالنصارى أما اليهود فكانوا قبل خروجهم من مصر مع موسى عليه السلام يحتفلون كشا- كسائر المصريين بيوم شم النسيم فلما خرجوا منها أهملوا الاحتفال به على طريقة شأن الكاره لعدوه الذي يريد أن يتخلص من ماضيه فرعنا دول أعداء بني إسرائيل وأت- وفرعون قتل بني إسرائيل ودبحهم واستحيا النساء وخربها مداين الله يخرب بيته مطرح ما راح أو ربنا مولع فيه في القبر وبعدين آه، لما نجوا هؤلاء قالوا خلاص مش هنحتفل باليوم ده خلاص إن ده بتاع المصريين بتاع الفراعين وبعدين يا سيدي وبعدين احتفلوا به وغيروا يومه وصبغوه بصبغة دينية جعلوه يوم شكر لله عز وجل على نجاتهم من فرعون وقومه ولعل هذا يشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان أنه لما قدم المدينة رأى اليهود تصوم عاشوراء فقال لهم ما هذا اليوم الذي تصومونه قالوا هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه يبقى هم غيروا اليوم وصبغوه بصبغة دينية وسموه عيد بساح عيد بساح ده عند اليهود غير أن اليهود غيروا الموعد كما قلت طب وعند النصرانية قالوا لما ظهرت المسيحية بأرض الشام وتآمر اليهود عليهم لعنة الله على سيدنا عيسى عليه السلام وكان ذلك في يوم الجمعة سبعة من إبريل سنة 30 ميلادية الذي يعقب عيد الفصح مباشرة واعتقد المس- النصارى أنه صلب في هذا اليوم وأنه قام من بين الأموات بعد الصلب في يوم الأحد وبعدين وبعدين طب احتفلوا بيوم الاثنين ليه بقى أقباط مصر الذين اقتنعوا الم- اقتنعوا بالمسيحية كانوا بيحتفلوا قبل الدخول فيها بيوم ايه شم النسيج على العادة القديمة وبعد أن اعتنقوا الدين الجديد وجدوا أن للاحتفال بشم النسيم مظاهر وثنية لا يقرها الدين فاخترعوا أشياء نسبوها ليوم شم النس- النسيم اللي هي ايه زعموا أن في يوم شم النسيم بشر جبريل عليه السلام مريم العذراء عليها السلام بحملها بالمسيح عليه السلام وهو اليوم الذي تقوم فيه القيامة ويحشر فيه الخلق واحنا عارفين طبعا ان اليوم اللي بتقوم فيه الساعة ويحشر فيه الخلق يوم ايه الجمعة اه روى مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه دخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة فاحتفل الأقباط بشم النسيم باعتباره له أصل في تاريخ في التاريخ وباعتباره دينيا من خلال البشارات التي اخترعوها طيب بعد الحدوتة دي والتفصيل اللي انا اختصرته الشيخ عطية صقر يقول ايه الخلاصة ايه بقى يقول الشيخ رحمه الله لا شك أن التمتع بمباهج الحياة من أكل وشرب وتنزه أمر مباح ما دام في الإطار المشروع الذي لا ترتكب فيه معصية ولا تنتهك فيه حرمة ولا ينبعث من عقيدة فاسدة احنا مش ضد انك تتفسح وتشم الورد وتشوف الزرع ده ربنا قال لك شوف وتفرج مش كده لكن قال لنا ربنا انظروا قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج قال لك بص شوف انظر للورد والشجر والزرع والسماء و- وانظر لنفسك احنا مش ضد ده مش ضد التمتع والتنزه والفسح والأكل الطيب أبدا بس يكون في الإطار إيه؟ المشروع الذي لا ترتكب فيه معصية ولا مخالفة ولا ينبعث من عقيدة فاسدة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين آه قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق أنا مش ضد أنك تستمتع بس تستمتع بالطيب والسؤال كلام الشيخ عطية صقر بالحرف هل للتزين والتمتع بالطيبات يوم معين أه؟ أو موسم خاص لا يجوز في غيره وهل لا يتحقق التمتع إلا بنوع معين من الأكل والشرب هذا ما نحب أن نلفت الأنظار إليه إن الإسلام يريد من المسلم أن يكون في تصرفه على وعي صحيح وبعد نظر لا يندفع مع, لا يندفع مع التيار فيسير حيث يسير ويميل حيث يميل بل لابد أن تكون له شخصية مستقلة فاهمة حريصة على الخير بعيدة عن الشر والانزلاق إليه بعيدة عن التقليد الأعمى ولا ينبغي أن يكون المسلم كما قال رسول الله لا يكونن أحدكم إمعا يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت ولكن يجب أن يوطن نفسه على أن يحسن إن أحسنوا وألا يسيء إن أساءوا لسه الكلام الشيخ عطية بن حرب قال والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التقليد من هذا النوع فقال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن يعني فمن غيرهم رواه الشيخان لماذا نحرص على شم النسيم في هذا اليوم بعينه والنسيم موجود في كل مكان وفي كل يوم ايش معنى اليوم ده هو الهواء يخلص الزرع هيموت اشمعنى في اليوم ده بالذات إنه يوم كسائر الأيام لا يعدو أن يكون يوما عاديا في حياة المسلم العاقل يوم من أيام الله حكمه كحكم سائر الأيام بل إن فيه شائبة تحمل على اليقظة والاعتبار والتبصر والحذر ذلك لأنه يرتبط بعقائد فاسدة عند الفراعي وعند غيرهم وهذه لا يكرها الدين حيث زعم الفراعين ان اليوم ده انتصر فيه اله الخير على اله الشر وزعم النصارى ان اليوم ده اليوم اللي بشرت فيه مريم من جبريل بالمسيح عليه السلام وكذا مرتبط بعقائد عند غيرنا ملناش فيه ده ثم قال ولماذا نحرص على طعام بعينه في هذا اليوم وقد رأينا ارتباطه بخرافات كموضوع البصل والسمك المملح مع أن الحلال كثير وموجود في كل وقت وقد يكون في هذا اليوم أردأ منه في غيره وأغلى ثمنا الجماعة بتوع الفسيخ دول بيبقى غالي قوي في اليوم ده وكله أرق وهتلاقي بكرة بقى بالليل في الجرايد مستشفيات السموم شغالة على ودنها قسم السموم في كل مستشفى اللي فطس واللي جاله مش عارف ايه واللي جاله الله طب ايه موضوع ال- البيض ليه بيلونوه بالاحمر احيانا لك رمزا الى دم المسيح عليه السلام موضوع البيض ولام الذهب ايه الكلام شديد الذهبي في شأن من لون البيض وتشبه بهذه العقيدة الفاسدة لا قال إن هذا الحرص يبرر لنا أن ننصح بعدم المشاركة في هذا الاحتفال مع مراعاة اسمع كلام شيخ الشيخ عطية كراجل محترم الله يرحمه قال مع مراعاة أن المجاملة على حساب الدين والخلق والكرامة ممنوعة لا يقرها دين ولا عقل سليم هتجامل على حساب دينك يا راجل على حساب دينك هتنافق ليه عشان ايه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن التمس رضا الله بس... آه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس رواه الترمذي ورواه بمعناه ابن حبان في صحيح صلى على المصطفى طيب هات الكتاب ايه موضوع بقى الفسيخ اكل الفسيخ حرام ولا حلال ها الفسيخ اكله حرام ولا حلال ح- واحد بيقول لي ح- حرام حلالام حرام ولا حلال صلى على المصطفى طب اشمعنى بيض وبص بيض وسمك في شم النسيم على طول لان النصارى بيصوموا 40 يوم وصيامهم لا ياكلون فيه شيء في روح لا بصل ولا لا سمك ولا لحمه ولا ولا ولا ولا بيض ولا, ولا فيلا بقى خلاص ده افطرنا بقى مش كده وي- ويلونون بعض البيض بالأحمر رمزا إلى دم المسيح على ما يعتقدون نعم وعلى مدار التاريخ تفننوا في موضوع البيضة ده اسمع بيضة هنري الثاني آه ملك فرنسا بعث بها إلى ديانا دي بواتييه فكانت على شكل علبة صدف علبة صدف على شكل بيضة بها عقد من اللؤلؤ الثمين ملك فرنسا ح- عم هنري بعت لواحدة صاحبته اسمها ديانا دي بواتييه لازم بقى لسانها يتعوج كده بيضة علبة صدف على شكل بيضة جواها عقد غالي قوي يوم الشم النسيم هدية وبعث لويس الرابع عشر للآنسة ديلا فليير علبة بشكل بيضة ضمنها قطعة خشب من الصليب الذي صلب عليه المسيح عليه السلام والمسيح بريء قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. لويس الخامس عشر أهدى خطيبته مدام إيبريه بيضة حقيقية من بيض الدجاج بيضة مكسوة بطبقة رقيقة من الذهب وهي التي قال فيها المركيز بوفلر لو أنها أكلت لوجب حفظ قشرتها هذا الكلام ذكره الشيخ عطية صقر نقلا عن مقال نشر بجريدة الأهرام القومية الحكومية يوم 25 من إبريل سنة 1988 كان صاحب المقال المهندس محمد حسن سعد الأه مات الله يرحمه قيصر روسيا الإسكندر الثالث كلف الصائغ كارل فبرج بصناعة بيضة لزوجته سنة 1884 استمر في صنعها ستة أشهر كانت محلاة بالعقيق والياقوت وبي- وبياضها من الفضة وصفارها من الذهب وفي كل عام كان يهديها واحدة مثلها حتى أبطلتها الثورة الشيوعية سنة 1917 ميلادية ادي الموضوع ادي البيض ادي البصل ادي السمك ادي الملانة والخص ادي الهباب الازرق كله طيب اكل الفسيخ حرام ولا حلال بعض بعض يا عم استنى بس صلى على النبي. انت طيب لكن الفسيخ بيعملوا كام مية دلوقتي بالمئات مرة كنت في بلد ما اعرفش بلد في الدقهلية من سنين طويلة بخطب جمعة تعال صغير شوية كده ف دي بلد ما اعرفش اسمها ايه بلد مشهورة قوي بالفسيخ قوي نبرو نبرو هي دي نبرو ده الناس كلها بتنبر هناك ربنا يغفر لنا ولا دي نبرو فعلا. كام سنين طويلة ما كانش لسه شعر شاب كده ف قالوا هنعمل معاك واجب جامد قوي قوي كان خير وانا ماشي حاطط في السياره 5 كيلو فسيخ وكيلو فسيخ وق- ده وقتها كمان يقول من ده بقى مثلا مثلا من ده كيلو مثلا ب 200 جنيه ولا حاجه كان من زمان حاجه يعني والنا- البلد دي بيقصدها الاثرياء والبتاع في اليوم ده عشان يجيبوا منهم منها فسيخ بالذات مشهوره جدا فانا ماليش في الكلام ده فقلت السواق اللي معايا انا عايز اعمل معاك واجب قال لي ايه قلت له خد الخمسة كيلو قال لي الله يعمر بيتك خمسة كيلو بسيط الله يبارك لك وبعد يومين اتصل بيا جزاك الله خيرا ده انا وامي واخواتي وعيال اخوات والعيله والجيران قعدنا ناكل وندعي لك قلت طيب فالحقيقه انا لا اطيقه لان رائحته كالقبر نفتح علبة السردين كده انه فتح قبر اسمع بس انه فتح قبر ريحته سيئة جدا لكن ده وبعض العلماء اظن من المالكية قديما بعضهم قال ان الفسيخ اكله حرام في الحقيقة هذا الكلام فيه تشدد وكلام مجمل لا الفسيخ اكله حلال حتى أن بعض الطيبين من العلماء قالوا من حرم الفسيخ استأهل أن يضرب بألف سيخ يبقى السردين أكله حلال والفسيخ أكله حلال بس بشرط أن يكون قد ملح بطريقة صحية نظيفة لا يترتب عليها ضرر فإن قال الطب أن فيه ضرر ولو بنسبة واحد في المية يبقى أكله حرام لقول النبي لا ضرر ولا ضرار أظن الكلام ده يرضي الكل وكلام يرضي ربنا إن شاء الله مش دعوة بالكل أهم حاجة عند ربنا آه السمك المملح أكله حرام ولا حلال حلال ما الدليل صلى على سيد الأنبياء حديث أبي عبيدة لما خرجوا في سرية الخبط سرية الخبط النبي خرج الجيش لسرية ناحية البحرين كده وكان تموين العساكر كل عسكري شوية تمر مسافر شهر وراجع شهر كل تمويله مثلا ربع كيلو تمر ولا حاجة أبو هريرة بيحكي بيقول فنفذ فقل التمر قل فأمرنا أبو عبيدة بجمع التمر الذي معنا وكان يوزع على كل جندي في كل يوم تمرة واحدة عشان تعرف الصحابة رجالة ازاي وتعبوا قد ايه ده راح يحارب تعملوا في اليوم ايه تمر قال احد التابعين لما سمع هذا من ابي هريره وهل كانت تكفيكم قال ليتها دامت معنى كده ايه ان خلص التمر طب كيف كنتم تصنعون قال كنا نضعها في افواهنا ونمصها كما يمص الصبي ثدي امه بس مصر عايز كل مره واحده عشان يقعد طول النهار معاه شويه حلاوه في بقه كده سكر جلوكوز يعمل له شويه طاقه بتاع انما لو كل مره واحده كده خلاص خلص هل كانت تكفيكم قال ليتها ذا خلص الطب فوجدوا شجر اسمه شجر الخبط شجر ورقه كبير كده وخشن كانوا يعملوا ايه يهزوا الاغصان الورق يقع ياخدوه ويبلوه في ماء البحر المالح ويأكلونه عاملين فتة خبط ورق شجر كده خشن يبلوه في الميه المالحه وياكلوه هو كده هي الجنديه رجوله الجنديه رجوله ويقول لك بقى الجيش ويوقفني في الشمس ويقول لي صفا وانتباه واجري اه ما هو لازم يعمل منك راجل ما انت عايز ايه عايز يروح لك يطبل لك مش لازم يعلمك الخشونه والرجوله امال انت تحارب ازاي اه وبعدين قال ثم زفر البحر زفرة فألقى لنا دابة عظيمة موج هادر ومرة واحدة كده سمكة كبيرة هو الصحابي مش عارف دي ايه قال ايه دابة كائن الموج راح راميها بره حوت كبير جدا عرفنا بعد كده ان اسمه حوت ايه العنبر حوت العنبر ده اكبر من الطياره أكبر من الطيارة خد العنبر حوت العنبر فقالنا نعمل ناكل طب ده ميت والكلام ده قبل ما يعرفوا إن ميتة البحر حلال لسه ما يعرفوش ده ميت ثم أكلوا منها على سبيل الاضطرار إن ربنا قال ها فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اه دي ميتة بس احنا مضطرين ناكل أبو عبيدة أفتر كده وبدأ ياكل نزل منهم تسعة تسعة رجالة في عينه ده قد ايه الحوت ده الحوت ضخم جدا حطوا ضلع من أضلاعه ومر من تحتها الراكب على قطب جمله واحد راكب على جمل على أطول جمل في الجيش قالوا كده وأطول عسكري قالوا عدي عدى من تحت ضلع كده من أضلاع الحوت ده ولم يمس الضلع حاجة ضخمة جدا جدا قعدوا ياكلوا ياكلوا اما خلاص وهم مروحين مفيش أكل أخذوا منه اللحمة وقددوه ملحوه يبقى خدوا سمك مملح اهو مش كده ولما راحوا المدينة حكوا للنبي قال هل معكم منه شيء قالوا آه قال أطعمونا فأكل صلى الله عليه وسلم مش كده يبقى السمك المملح حلال بشرط انه يكون بطريقه صحيه شيل قلبه بقى والقرف اللي جواه ده مملح بطريقه نظيفه كل شوية البتاع تتغير مش عارف تحط ملح تاني كده يعني هو في النهاية يعني أمر أنا نفسي أعافه ما بحبوش واخد بالك لكن ما أقدرش أقول حرام إذا كان بطريقة صحية لا يترتب عليها ضرر يجينا احنا بقى في الجرايد الدكاترة والأطباء يطلعوا في التلفزيون اليومين دول يقول لك يا إخواننا ما تاكلوش بسيخ يا إخواننا في كذا يا إخوان وإحنا برضه نخالف طب نخالف ليه؟ أهل الذكر في الكلام ده الشيخ ولا الدكتور الدكتور وربنا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إذا الدكتور قال لي الأكلة دي هتضر أنا أقول حرام يبقى إذا كان هيترتب عليه ضرر بشهادة الأطباء يبقى أكله حرام معمول بطريقة سليمة يبقى الأصل إن أكله إيه؟ حلال والله عز وجل أعلى وأعلم لكن لا نأكل في هذا اليوم ولا نلو- ولا نلون بيض ولا بتاع ولا نتنزه لا نشارك بل هو يوم كايه كسائر الايام كنا في مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول العامه بقول لك ما تجيبش حلاوه يوم المولد لان ده بدعه تجيب لي بقى فسيخ زي الفراعنه تقول لي اله ست بيعبدوا واحده ست يقول لك اله ست ايه الكلام ده لا نقلد لا نقلد الفراعين في الاحتفال بيوم ايه شم النسيم نحن مسلمون شرفنا سؤددنا مجدنا أن مسلمين مش كده سيدنا عظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم أخوالنا وأعمامنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في عندك حد في أمة فيها الناس زي الناس دي يا راجل أقسم بالله العظيم ما في نبي له أصحاب كأصحاب النبي محمد على قدر شرف النبي على الأنبياء على قدر شرف أصحابه على أصحابه الأنبياء قل لي هات لي نبي له صاحب كأبي بكر ده أسطورة أو كعمر أو كعثمان أو كعلي الراجل العربي ال- الأديب اللي بيقول إيه بيقول آه، منا الصديق وعمر الذي أغص قيصر وكسرى غصص بالريق وعثمان الصابر على مر المضيق وعلي بحر العلم العميق منا من اهتز لموته عرش الرحمن صح ومنا من غسلته الملائكة بماء المزن يوم التقى الجمعان والله ما للتاريخ ما للتاريخ سوانا رسم وما له من غيرنا اسم لقد كان العالم جنابه لقد كان العالم غابة كأن عليه جنابه حتى بعث النبي من البطحاء فأشرقت لنور دينه الأرض وتهللت السماء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا في حكم أكل الفسيخ قلنا يا سيدي فقدم شخص لخطبتي ولكن من أسرة فقيرة بسيطة وأهلي رفضوا لهذا السبب ولكني كنت موافقة لأنه على دين وعلى خلق وأقنعتهم بصعوبة في نهاية الأمر هل أنا آثمة؟ لا لست آثمة واحد عنده دين وخلق بس فقير اتقدم لي أبويا رفض أقنعت أبويا فاقتنع لا إشكال ربنا بيقول إن يكونوا فقراء ها، يغنيهم الله من فضله هل يجوز للساحر توبة بعد القبض عليه؟ آه أي واحد ساحر قبضوا عليه فتاب من هذا لا إشكال بس إحنا عندنا آه، برضه هيعاقب القانون الوضعي هيقول لك تبت تجيب لك من ربنا يا حبيبي خلاص انت ساحر بقى تعالى بقى نحكمك وافرض انه ساحر فعلا وعمل سحر اذى الناس وتاب الى الله برضه هنعاقبه الله. هي المرأة الزانية في عهد النبي لما قالت له أنا زنيت سابها تبت قال لها ماشي تبتي خلاص تعالي بقى نطهرك بقى نقيم عليك الحد ماشي هل يجوز للمرتد أن يرجع للإسلام؟ نعم ولي الأمر حكومة مش إحنا دي مش شغلتنا دي مش بتاعتنا يجيبوا العلماء الأكابر مش إحنا برضه إن إحنا لسه أقزام ويقيموا على الحجة يزيلوا من دماغه الشبهة يستتيبون فأنت الحمد لله بس فين الكلام ده؟ كانت حلقة الأمس بقناة الرحمة رائعة الله يجزيك خير وكل حلقات حضرتك رائعة الله يسترك آه، ونسأل الله لك التوفيق والسداد وأرجو من حضرتك تأويل هذه الرؤية انسى يا عمرو انت عمال تحط لي ديباجة ما بفهمش في تفسير الأحلام وأنا قلت الكلام ده كتير أنا جاهل بتفسير الأحلام ما يعبنيش أنا أخصائي صحيين مش أخصائي نايمين وأنا لا أرضى عن الذين يفسرون الأحلام النهاردة أن معظمهم مش كلهم يهرفون بما لا يعرفون بيعكوا بيعجنوا أسألكم الدعاء بالعلم النافع والثبات على الدين وكذلك الدعاء لأختي المريضة اللهم اشفيها واشف مرضى المسلمين يا رب وثبتنا جميعا على الدين يا رب واجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة يا رب في أسئلة بصراحة بذيئة الرجل يسألني عن علاقته بامرأته وسؤال الحقيقة بذيء أنا اسمح لي في التعبير يا أبو ربك أنت مجنون يا ابني يعني أنت بعت للشيخ تسأله عن سؤال في العلاقة الحميمية أنت متصور يا ابني أن هجاوبك كده قدام الناس مش في معانا يا ابني شباب مش متجوزين مش معانا بنات يا ابني خلي عندك حياء ليه نخدش حياء بناتنا وحياء أولادنا أو إخواتنا أسئلة غريبة يعني والسؤال بيتكرر كتير استفتي غيري يقف في جماعة التبليغ والدعوة ليس عندنا في الإسلام جماعات ما عندناش حاجة اسمها جماعات إحنا أمة واحدة إمامنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم منهجنا قال الله قال رسوله نحول بقى الأمة إلى حزب إلى أحزاب وفرق وجماعات لا ما عندناش الكلام ده هل يجوز للأب أن يطرد ابنه من الشقة بعد الزواج والشقة باسم الأب طب ليه تطرد ابنك من الشقة يعني هي شقتك لو أساء إليك أو ضقت به ضرعا أو استحالت الحياة معه قل له يا ابني معاك فرصة شهر اتنين تلاتة شوف لك شقة وربنا يكرمك وخلاص إنما تطرده طب ما أنت هتشرده روح فين ده بقى وبعدين ده ابنك في النهاية هل الرسول مات يوم شم النسيم هذه أكذوبة يقول لك النبي الرسول مات شم النسيم فالجماعة بقى نظرت شم ونفس ده كلام فارغ الحقيقة مش عايزين نفتري على الناس هذا كلام فارغ النبي مات 12 من ربيع الأول و12 ربيع الأول ده يوم موت النبي بيقين لكن مش يوم ميلاده بيقين خد بالك فلما اختلفوا في يوم ميلاد النبي اختلفوا في الشهر وفي اليوم لكن أجمعوا على أن 12 ربيع أكيد يقينا هو اليوم اللي إيه؟ مات فيه ولذلك أنا قلت ليس الفرح في هذا اليوم لأولى من الحزن فيه مش كده وإحنا هنمر نمره مرورا عاديا يوم مولد النبي ده لا نطبل ولا نعمل حلاوة ولا الكلام ده ولا نلطم ونحزن زي جماعة الشيعة بيندبوا على الحسين النبي بريء من ده وبريء من ده هو يوم عادي كسائر الأيام وانا ماشي في الشارع عربية ترتشط على الثياب هل هذا الثياب يكون غير طاهر لا طاهر ان شاء الله طاهر ما توسوسش بقى واحد ماشي يقول لك شويه ميه دلوا عليه من البلكونه يقول لك يا خبر ابيض طب يا ترى دي ميه طاهره ولا نجسه اه ما اعرفش انا بقى طب يا ترى الحنفيه دي ماسوره ميه ولا بجد طب ما تقعدش تطقطق امشي هي طاهره ان شاء الله الاصل في الاشياء الطهوريه أنا بعد ما عملت العمرة اللهم ارزقنا في عمرة في هذا العام يا رب والله الواحد مشتاق الواحد قلبه محترق يا رب ارزقنا عمرة يا رب عمرات في هذا العام وحجة مبرورة قولوا أمين الله تدفعوا حاجة من جيبكم قول أمين تاني يا جدع بعد ما عملت العمرة اشتريت شوية ذهب حرام ولا حلال؟ حلال هل يجوز العمل في بنك ربوي سائق لا يجوز هل يجوز العمل في بنك ربوي بمهنة سائق الجواب لا يجوز خدنا فيه ساعة استغفر الله واحد بيقول لي ما حكم أحد الناس قال لا أعملن لك اختبارا أعلم به جودة عملك فقال الآخر ذلك العمل لا يلزمني وأنا أغنى من الذي خلقني يقول لي ده حكمه يروح ضل الكتاب لكنه قال كلمة أثيمة فاجرة كذب فيها كذب هو لا يستطيع أن يرفع يديه إلى فمه إلا بمعونة من الله كذاب في في دعوات فأنا بقول له على أي حاجة قل لي صاحبك يتوب إلى الله عز وجل يستخدم يروح ضل يفتاء بقى ربنا يهديه واحد من الدعاة كان بيتكلم عن ملاطفة النبي لزوجاته وأولاده وكده فقال بعد ذكر قصة شوفوا خفة دم النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل يصح هذا التعبير؟ لا بأس لا بأس يعني الراجل ماشي حاجة غلط خفة الظل خفة الدم عندنا معناها المرح والبشاشة كده لكن احنا لازم برضو ننتقل الكلمات التي نتحدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربنا أمرنا أن نعزره يعني نوقره كده يبقى نتكلم بكلمات يعني غير حمالة لأوضه كلام كده في وقار في احترام يعني الصحابة لما قالوا للنبي راعنا كما كان يقولها اليهود وكان الصحابة يقصدون المعنى الطيب واليهود يلوون بها اللسان يقصدون يا راعي أو يا أرعن مع أن الصحابة كانوا قاصدين خير ربنا قال لهم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا إيه انظرنا انتقوا كلماتكم وانتم بتتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم ها كدعاء بعضكم ايه بعضا صلى الله عليه وسلم الرجاء الدعاء لاختي بالشفاء لانها مريضه اللهم اشفيها خاصه واشف مرضى المسلمين عامه انا يا شيخ اعاني من الاكتئاب والشديد والوسوسه الشديده و كل ما اذهب لخطبه عروسه لا يحدث اعمل ايه عليك بالدعاء عليك بالإكثار من ذكر الله قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب عليك إذا حسبك أمر أن تفيء إلى الصلاة كان النبي إذا حسبه أمر أمر يقول أرحنا بالصلاة يا بلال مش نافع روح لطبيب نفساني روح لطبيب مؤتمن عنده دي كده نفساني وده علم معترف به ماذا يفعل الشاب تجاه إسرته لما يشاركوا في احتفال بدعي ينصح لهم فإن لم ينتصحوا يبقى أدى الذي عليه ولا يشاركهم قال تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن إيه مثلهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أخوي بيقول لي كتاب الذهبي اسمه إيه اللي ذكر فيه الكلام ده آه في كتاب اسمه تشبيه الخسيس بأهل الخميس للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى صفحة 35 سؤال 5 و9 قال وأي منكر أعظم من مشاركتهم في أعيادهم ومواسمهم يصنع كما يصنعون ومن ذلك صبغ البيض والخروج إلى شطوط الأنهار ده كلام الذهبي بدل الكتاب والصفحة أنا بنات تعبين ندعي لهم يا شيخ ربنا يهدي كل بنات المسلمين الأصل أنك تدعي لنفسك هو الشيخ ده مش البراء بن مالك دعوته مجابة أنا بس بدعو عشان أخي يعني أمرني بذلك السائل يعني ويمكن يكون فينا واحد صالح دعوته مجابة فمش عايزين نكسر من موضوع ادعي ادعي مش عايزين نكسر من هذا هل يجوز للمرأة السفر بغير محرم في صحبة للعمل لا ما, ما يطمئن به قلبي أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر سفر يوم وليلة يعني في المسافة إلا ومعها محرمه زوجتي ما بتصليش أعمل إيه صح ادعوها وادعو الله أن يهديها فإن لم تنتصح تهجرها في الفراش حاول معاها هي لو ما عملتلكش الأكل اللي أنت بتحبه هتزعل وتقلب الدنيا هت- هتعمله لك على طول لو قاموس سعادتك زراره مقطوع وأنت كنت رايح مشوار هتهلم وهتعمل لك حساب فاحنا نقول باللين وبالوعظ وبالراحة و- وخدها في حضنك وطبطب عليها وانا عايزك الجنة وخايف عليك من النار و... ماشي مفيش فايدة هجرها كشر وشها البس لها الوش الخشب حمر لها عينيك قال لك انا بتكلم بلغة حدايق هوبا هو بقى اعمل لك ايه ده ربنا يهدي كل بنات المسلمين هل دراسة الآثار حرام؟ لا مش حرام مش حرام بس تبقى فاهم بقى عندك كده عقيدة سليمة وفاهم ده كله باطل هل يجوز للمرأة تسافر في رحلة تبع الكلية في رحلة علمية؟ لا لا يجوز لازم يكون معها محرم والله أعلم اكتب اكتب واحد بيقول لي نرجو منك تخبر عن ندوة لفلان أو علان أنا لا أخبر عن ندوات لأحد ده شغل إدارات المساجد ما تروحش لأي شيخ في أي درس تقول له خد اعلن عن درس للشيخ فلان ده مش دور الشيخ ده دور مين؟ إدارات المساجد وأنا أوقر كل الدعاء وأنا خادم لكل العلماء لكن ده, ده نظام نظام لازم نلتزم به هل يجوز تركيب طقم اسنان؟ ركب يا عم وانبسط حلال حلال شوية. هنؤجل ده شوية إن شاء الله هنجيبه. أسألك الدعاء لي ولأخي بالهداية اللهم اهدنا جميعا يا رب شغال في شركة يملكها نصارى هل هو حرام؟ حلال يجوز العمل في شركات يملكها نصارى حلال ويجوز العمل في شركات يملكها يهود بس النهارده هننقطع اليهود لانهم بيحاربون يجوز البيع والشراء من اليهود والنصارى بتكلم على على الاصل على الاساس النبي دعي الى طعام اليهود واكل معهم اهدى المقوقص عظيم القبط للنبي وقبل النبي هديته مش كده صلى الله عليه وسلم فالبيع والشراء والتعامل جائز وقلت لو جارك غير مسلم له عليك حق في جارك واحد نصراني حقه عليك ايه حق الجيرة قال تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب الجنب يعني غير المسلم يعني ايه يعني اذا استطعمني اطعمه اللي عندك اديني رغيفين عيش الله يبارك فيك قول اتفضل اذا استسقاني اسقيه ازازه ميه من عندك عشان الثلاجه بس بايظه اتفضل مش كده وعامله بالمعامله الحسنه العامه قال تعالى وقولوا للناس حسنا لكل الناس والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس الناس يعني ايه كل الناس وخالق الناس بخلق حسن اذا مرض عد يعني روح شوفه وادعوه الى الاسلام لو انت راجل بقى من ها النبي عاد الشاب اليهودي الذي كان يجود بروحه ودعاه الإسلام وذهب لعيادة عمه أبي طالب وأبو طالب كان عابد أوثان والنصارى أع- أفضل من عباد الأصنام أو أهل كتاب مش كده؟ يعني لنا معهم قواسم بدليل إن إحنا يجوز نأكل من ذبائحهم إذا ذبحت طبقا لأحكام الشريعة ويجوز نتزوج من نسائهم مش كده؟ قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم مش كده؟ هل حب الوطن له علاقة بالدين؟ آه أكثر الناس بتحب بلادها الملتزمون بدين رب العالمين أحبها وأحب أهلها وأفديها بروحي ودمي ده مش كلام شعارات الله طب لو اليهود جه دخلوا مصر هيعملوا ايه هيستحي... هي... هينتهكوا الاعراض ويهدروا الدماء ويستبيحوا الاموال مش كده ويهدموا الدين ويطربقوا المساجد فلو ذببنا عن بلدنا فمتنا وهذه النوايا في أدمغتنا أفلا يكون موتنا شهادة في سبيل الله نذب عن أعراضنا عن ديننا عن أموالنا عن أولادنا عن أطفالنا مش كده فأكثر ناس بتحب بلادها الناس الملتزمة اللي عندها دين بدليل أنها تريد الخير لكل آه، الناس كبار وصغار حكام ومحكومين راعي ورعية أحمد بن حنبل كان بيقول لو لي دعوة واحدة مجابة لجعلتها لولي الأمر لو لي دعوة واحدة مجابة ما أقولش يا رب وديني الجنة أقول لا اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين طب ليه؟ قال لأن بصلاحهم تصلح الأمة مش كده؟ ولذلك من الآداب اللي تعلمناها في خطبة الجمعة أهل السنة يدعون في خطب الجمعة بإصلاح ولاة الأمر هذا تعلمناه وليس في هذا مداهنة لأحد لا وأنا أدعو كثيرا اللهم أصلح ولاة أموري اهدهم للعمل بقرآنك اهدهم للعمل بسنة رسولك قيد لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسم بتقوى الله أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي وإحنا في مصر هنختم بده بقى الحمد لله على ما قد يراه البعض إحنا في خير عظيم والحمد لله صدق والله العظيم في بلاد كثيرة لا يسمح فيها للمسلمين أن يجلسوا مثل هذه الجلسة يتعلمون فيها قال الله قال رسوله أقول بلاد احنا في خير كتير أنا أزعم أن الدعوة إلى الله في مصر أقوى من الدعوة إلى الله حتى في السعودية نفسها إيه والله ما حدش بيقول لي اخطب في كذا ما تخطبش في كذا ما حدش بيقول لي اخطب لي الخطبة واشوفها الأول ما حدش بيقول لي كده لا أقدر أطلع وانتقد أي أحد بس بعلم وبأدب وبحكمة حلوين أول ثلاثة دول بعلم آه عشان تدعو على بصيرة ما تخبطش وبأدب لأن النصيحة ثقيلة فلا ترسلوها جبلا أنت واحد زي حالتي مسكين أهو لا حتى مش غفير لو أنا نصحتك بشدة تقبل مني أمال أنت بقى لو مسؤول هتخرمني محدش بيقبل الزجر الشديد كده فربنا بعث موسى وهارون إلى فرعون قال لهم إيه فقول له قولا لينا لازم النص نصح يبقى بعلم بعلم اقول لك في كتاب كذا صفحه كذا في كتاب كذا سطر كذا صفحه اه الراجل ده بيجيب ما بيجيبش من عنده بعلم اثنين بادب ثلاثه بحكمه تقول ايه امتى وفين وازاي ليكوا فل سبحانك اللهم وبحمدك ها هو الوقت هيتغير امتى الخميس الجاي إذا الوقت تغير الخميس القادم يبقى كل الدروس إن شاء الله بين المغرب والعشاء صلي معاكم المغرب ده تبدأ إمتى؟ بعد المغرب على طول يوم الثلاثاء القادم بقى إن شاء الله اصبر عليا الله يرضى عليك يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله على أي حال الدرس في مسجد المنارتين بعد صلاة المغرب بعد المغرب في في دروس العقيدة سبحانك اللهم وبحمدك زي ما احنا عادي خالص عادي خالص ان شاء الله يا عم خلينا في الدرس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته